يخشون يوما للحساب
مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب في البداية عايز أشكر كل الشباب اللي ولبوا دعوتنا من خلال الحلقة الماضية وزاروا دار الأرمان للأيتام يوم الأحد الماضي حقيقة الشباب ذهبوا هناك بشعور طيب وجميل جدا وراحوا بهدايا محملين بهدايا ما شاء الله عليهم وأدخلوا السعادة على الأطفال جميعا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وعدتكم في الحلقة الماضية نحن نبدأ نعمل مجموعة حلقات عن الشباب والعمل التطوعي لذا يشرفني ويسعدني بداية أن أرحب بالمهندس كريم إبراهيم أحد المتطوعين بجماعة الخيرية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف كيف الحال؟
الأمور؟ الحمد لله شرفتنا رب ونورتنا في العالمين هذه الحلقة ربنا بارك الله يكرمك فيك شرف لينا كما يسعدنا أيضا ويشرفنا أن نرحب بأخي الأكبر فضيلة الشيخ محمد بسيوني أهلا حيا الله وسهلا.
شيخنا كريم الله يعزك نورتنا وشرفتنا في هذه الله الحلقة يحفظك بارك الله ورحمة الله فيك فيكم جزاكم الله خيرا أحسن الله إليك آه، مشاهدينا الكرام كما وعدناكم أن هذه الحلقات نظمناها يعني لأن احنا دخلنا طبعا معظم الشباب خلص الامتحانات أو تقريبا كلهم خلص الامتحانات وأصبحنا نريد الآن أن نوظف الشباب توظيفا صحيحا في هذه الأجازة فاخترنا أن تكون هذه السلسلة سلسلة العمل التطوعي آه، بداية برحب بكريم أهلا آه، وسهلا.
كريم احكي لي في أنت الأول في سنة إيه؟
أنا دلوقتي في تانية مدني مهم.
تانية مدني خلاص في كلية هندسة جامعة القاهرة جامعة اسكندرية جامعة اسكندرية أنت متطوع تحت جامعات خيرية أنا متطوع بإحدى الجامعات الخيرية أه بقالك قد إيه تقريبا يعني أنا بقالي قول داخل في رابع سنة دلوقتي مهم. إيه اللي دفعك للعمل التطوعي؟
الدفع الدفع اللي عامل الطواعي ال- اللي شفته فعلا الناس فعلا محتاجه لقيت لقيت ان لاز- لازم يكون ليا دور في المجتمع مهم.
حسيت كده ان الناس شايفه شباب مصر غلط فقلت لا لازم لازم اغير ولا ابدا من نفسي الاول ابدا اشارك واشوف الناس واشوف الناس على حقيقتها وانزل المو... منزل المناطق العشوائيه الناس اللي تعبانه الناس اللي محتاجه فعلا المساعده اللي, اللي في ناس كتير ناسياها مهم.
بس فهي دي الفكره بقالك قد إيه تقريبا؟
احنا قلنا داخل في اربع داخل في اربع سنين دلوقتي في اربع سنين ما شاء الله مم.
طب لو حبيت اقول لك عرف لي عمل التطوعي للشباب تقول لهم ايه العمل الطوعي خلال تجربة كتعريف خلال التجربة آه.
العمل الطوعي كتعريف يعني هو أي أي شغل أنت بتعمله أو أي عمل بتعمله للغير من غير مقابل من غير مقابل خلاص بس أنا بحب أمثلها بمثال بمثال بسيط كده إيه هو العمل التطوعي ده زي وظيفة أو شغلانة بتعملها خلاص إزاي انت مثلا شغال راح تقدم مثلا ابلكيشن مثلا رايح مثلا لرجل اعمال هتقدم في شركه كبيره رايح مثلا وظيفه وظيفه كبيره بالنسبه لك عاوز ت- عاوز تطلع فيها عاوز تاخد مرتب كبير خلاص فالوظيفه بن... بنشبهها بالمنظر ده انت مثلا عندك وظيفه وظيفتك ايه وظيفتك ان انت شغال عند ربنا سبحانه وتعالى خلاص واكيد مفيش احسن من كده خلاص آه طب انت سلعتك ايه سلعتك الخير او الحاجه اللي انت بتوصلها للناس هو ده هو ده السلعه بتاعتك انت بتسوقها للناس كلها خلاص طب مرتبك ايه مرتبك الحسنات بتاعتك الحسنات بتاعتك ما بتصرفهاش في الدنيا اه بس بتصرفها في الاخره بالنسبه للشباب بقى اللي مش عارف يلاقي شقه وبتاع خلاص بنقول له برضو ان في الجنه جمع حسناتك وجمع كده وجمع المبلغ اللي انت عايزه خلاص واشتري بيه شقه واشتري بيه شقه في الجنه كلام جميل آه، كريم قول لي من خلال احتكاكك بالشباب مم.
آه، ومن خلال دعوتك ايضا للشباب من زملائك واصحابك للعمل التطوعي مم.
آه، شايف فيه اهتمام يعني شايف فيه اقبال على العمل التطوعي ولا لا انا الصراحه انا انا شايف فيه اهتمام كبير جدا مهم.
ده ده على عكس الناس بتقول بتقول لك لك منك عدد مهول جدا بالنسبه ل اه لا الشباب اه الشباب بالنسبه مثلا آه.
كان عندنا مثلا النشاط اللي انا فيه مثلا نشاط القوافل ما بننزل النشاط بتاعنا مثلا بينزل معانا 200 متطوع 300 متطوع 300 متطوع في اليوم ان شاء الواحد الله تمام ف... فده حي... رقم كبير يعتبر مهم.
خلاص فتخيل بقى يعني احنا نشاط واحد في جمعيه واحده تمام.
في فرع واحد فتخيل بقى افرع كتير مثلا للجمعيه بتاعتنا او مثلا لجمعيات اخرى في بتنزل المناطق فتخيل عدد عدد منك ان الشباب الجمعيه اللي انتم مشتركين فيها قاربت عددها مليون شاب متطوع اه تقريبا يقرب فعلا في, يقرب ال... في في عدد الافرع كلها المحافظات كلها في- ايوه في طبعا مصر.
ايوه طبعا ما شاء الله آه، يعني انواع العمل التطوعي اللي بتقوموا بيها زي ايه؟
انواع العمل في مثلا اشياء كثيره جدا ممكن واحد يعمل بيها خير خلاص أم، بالنسبه للشباب خلاص في حاجه ممكن يعملها جدا مثلا لو هو قلنا الشباب مثلا معهوش حكايه الفلوس انه ممكن يقدر يتبرع مثلا لمبالغ او ينزل مثلا مناطق كده ممكن حاجات بسيطه جدا يعملها خلاص ان هو ينزل مثلا يشارك في ال- في الاعمال دي ازاي ينزل مثلا معانا في م- بي- بيوت مثلا ما بيبقاش فيها ميه ما بيبقاش فيها كهرباء ما بيبقاش فيها حتى اللقمه الناس تاكلها فاحنا فعلا محتاجين ان احنا فعلا الشباب دول ينزلوا معانا يشاركوا معانا هيشارك بايه ينزل مثلا يحفر معانا يوصل شنطه ابسط شيء يعني ينزل يوصل شنطه معانا يوصل مثلا بوتاجاز مثلا مثلا لكم لعروسه دور في في صعيد مصر وايضا في موضوع النكبات اللي حصلت واحنا معانا صور على الهواء دلوقتي أيوة.
أيوة.
عايزك كريم تشرح لي الصور دي ايه بالظبط اه دي الشباب الصور اللي فاتت كانت شباب بيعملوا سقف دي شباب بيحفروا ميه بي... بالفلوس واحده واحده يا بطريق خلي الصوره موجوده آه، بي- بيحر- آه، بيحفروا ميه فين بالظبط بيحفروا ميه في منطقه من المناطق العشوائيه آه.
خلاص بينزلوا بيحفروا الميه زي ما انت شايف كده خلاص وبيتم هنا بقى عمل وصله من وصول الام لحد ال- لحد البيت اللي هو محتاج فعلا تمام بس فطبعا الوصلات كلها تبقى ساعات بصعة ساعات بتوصل ل 80 متر يعني وصلات الميه ساعات بتوصل ل 80 متر إن شاء الله.
فمجهود الشباب وبص انت بص عاوز تبص في الصور اللي جايه كلها بص على حكايه عدد المتطوعين ما شاء الله يعني بص المتطوعين اللي بيشاركوا في العمل ده تمام ده عمل واحد فبص دي المنظر طبعا كلهم شباب جامعي كل دول شباب جامعي اه ما شاء الله يعني سنهم بيتراوح لحد مثلا من نقول من في عندنا كمان على فكره متطوعين عندهم ست سنين تمام مم.
يعني ست سنين لحد 25 سنه ما شاء الله فده المتوسط بتاعنا خلاص أيوة.
برضو بيحفروا ميه بيحفروا الارض بيحفروا الارض عشان يوصلوا الماسوره اللي هتوصل للبيت تمام خلاص فبيوصلوا بص شايف اه كده وصلوا البيت كده وصلوا البيت فهيتم بقى في عمل فتحه في البيت و- ويدخلوا منها الماسوره عشان توصل الحنفيه لجوه ده هنا الحفر ده عشان يوصلوا للماسوره الام مهم.
اللي هي المكان الم- الماسوره الكبيره بتبقى في منطقه عشان يسحبوا منها خلاص او بص دي- على بص على الشباب اتفرج اه على دي, الشباب دي بنايه دي ولا ايه لا ده بيت دي بيوت مجموعه بيوت اهالي آه، آه.
خلاص فبيوصلوا منها ميه انت حتى بص منظر البيوت بص ال- بص الارض عامله ازاي تمام فتخيل الناس دي عايشه ازاي مم.
بس فميه بالنسبه لهم يعني رجاء حاجه حاجه صعبه جدا ان هم يوصلوا للميه دي او زي ما انت شايف هنا برضو هنا بيوصلوا ل- برضو لمصير الام بيحاولوا يوصلوا لمصير الام عشان ياخدوا منها الوصله هنا شباب شباب كانوا في هنا في في- عندنا في اسكندريه كانوا بيعملوا سقف سقف البيت لواحده عندها اوضه عندها اربع عيال جوزها مات فكان فكان ايه فمش لاقي اي حاجه او مصدر دخل ان هي تعمل ايه تعمل سقف بتاعها فالشباب ساعدوا شاركوا مع بعض خلاص وعملنا السقف ده ده طيب انتوا بتوصلوا للناس دي ازاي يعني انا دلوقتي عندي حد جاري بيته مثلا آه، آه، يعني غير مؤهل للسكن يعني لو احنا في ايام شتاء دلوقتي وامطار مم.
وكلام من ده ممكن البيت كله يغرق آه، الناس دي بتبعت لكم انتوا بتعملوا عمليه استكشاف بتعملوا عمليه تحري بتعملوا ايه بالظبط اه في كذا كذا كذا كذا جهه يعني خلاص ممكن مثلا يجي للشخص نفسه اللي عنده المشكله دي مم.
يجي الجماعيه خلاص وده قليل مش كتير خلاص لان في ناس كتير بتبقى في مناطق بعيده فما تقدرش توصل للاماكن وما تعرفش اصلا تتوجه فين بالظبط تمام خلاص فاحنا بنضطر ننزل بنفسنا يعني مش بنضطر احنا عايزين ننزل بنفسنا مهم.
خلاص عايزين ننزل بنفسنا المناطق دي فبننزل بنفسنا مثلا في واحد مثلا بيجي يبلغني مسؤول جمعيه في المنطقه مثلا او اي شخص شاف المنطقه دي صع- صعبه زي مثلا مثال مثلا عندنا منطقه اسمها حوض 13 في اسكندريه خلاص او حوض 10 في اسكندريه خلاص المناطق دي مناطق دي بضواحي فعلاً- اسكندريه دي م- مناطق في اسكندريه يمكن آه.
يعني الناس كلها فاهمه ان اسكندريه شط ومصايف وكده آه.
لا في مناطق كتير في اسكندريه عشوائيه محدش يسمع عنها تمام.
خلاص وفي منطقه اسمها الرحمنه وهليه مناطق كتير يعني آه.
فبننزل مثلا منطقه زي الرحمنه دي بننزل مثلا بنشوف مثلا ال- النظره العامه للمنطقه نعمل استكشاف للمنطقه اولا المنطقه فيها خدمات المنطقه المساجد اللي فيها ظروفها ايه مثلا المنطقه غير المساجد الم- المستوصفات المستوصفات مثلا محتاجه اجهزه محتاجه تكمله بناء مستوصف وقف مثلا التبرعات ما قدرش ما قدرش يكمل تبرعاته وقف لحد معين فبنحاول نكمله خلاص كهرباء ميه ده الحاجات العامه للمنطقه وما زال في بيوت ما فيش فيها ميه في مصر حاليا ده كتير مش قليل والله معلومه بجد كتير قوي في بيوت كتير ما فيهاش ميه يعني في ناس بتمشي مسافات عشان توصل الميه دي طيب كمان عايزك تشرح لي الشباب دول آه، شباب جامعه وشباب في في دراستهم دلوقتي ب- ب- بتنظموا وقتكم ازاي بين آه، آه، الدراسه والعمل التطوعي؟ انا هو- طبعا زي ما انا شايف ح- حفريات وبتاع بياخد وقت كبير يعني اه حلو قوي وقت تمام.
جميل انت وفر لي بس ساعه من الشهر في الشهر تمام صعب لا.
ساعه في الاسبوع بلاش ساعه في الشهر. ساعه في الاسبوع وفر مم.
لي ساعه في الاسبوع تمام.
خلاص وهشوف الشغل ده اكتر من كده ما شاء الله بس كده تمام.
هم بيوفروا ساعه في ساعه في الاسبوع بس آه، طب خلينا نقول بشكل عملي يعني بيت اتفضل.
ما فيش فيه ميه مم.
آه، بتعملوا انتوا ايه؟
بنعمل ايه البيت مثلا ما فيهوش ميه مم.
خلاص ممكن احكي لك قصه كده بميه كنا قول بنعملها اتفضل.
في الواحات خلاص ب- في كان في ست ست كبيره في السن عندها ما يقرب من 70 سنه مم.
خلاص وعايشه لوحدها وملهاش اي اهل خالص خلاص يا اما وكان اهلها ساكنين في الصيف فملهاش اهل في منطقه الواحات اللي هي كان قاعده فيها دي تمام.
خلاص عندها بيت بتمشي كل يوم 10 كيلو عشان توصل وت- وشايل 10 جراكن عشان توصل ايه للميه دي وتملى ميه عشان تقدر ح- تقدر تاخد حاجتها من الميه دي خلاص الكلام ده موجود فين بالظبط؟
فالمكان ده موجود في الواحات الواحات البحريه يا وفي الواحات كلها عامه الواحات دي في ناس كتير بتنساها يعني او تمام.
المناطق دي بتنساها مم.
المناطق دي فيها ناس كتير عايشه وناس كتير فعلا تستحق الاهتمام مننا تمام زي مناطق اسوان زي مناطق العريش الناس لسه م... لسه مهتمه بيها مؤخرا موضوع النكبات إنما- الأخيرة، آه.
اه مؤخرا بس تمام، آه.
خلاص عشان يمكن الدعايه والاعلان تمام مهتم بتقولي بالكلام بيشيل ده.
10 جراكن ميه عشان تروح تملى ميه بتوصل بتمشي مسافه دي كلها عشان توصل لميه Yeah.
خلاص فاحنا كلمنا سباك قلنا له المنطقه قلنا له عاوزين نوصل لها ميه فقال لنا وصلوا ماسوره الام مش عارف ايه قاسها قال لنا 20 متر خلاص قلنا له ماشي جبنا انتوا مسار بتشتغلوا ب- باذن الجهات الرسميه ولا انتوا بتعملوا ايه؟
اه طبعا كل آه.
ده بيتم باذن من جهات رسميه يعني انا عايز طبعاً.
اوصل ميه للبيت ده فانتوا كمجموعه شباب تتجهوا لهذا المكان اللي هي طبعا بتيجي الجهه طبعا الرسميه المسؤول.
مسؤوله اه بكلمها لو في مثلا فلوس هدفعها لو في مثلا مم.
اجراءات بخلصها خلاص بخلص اجراءاتي وبعمل بعمل الوصله دي او بعمل الحاجه دي طب كريم جمعيه ب- بالحجم ده اكيد فيها ما يؤهلها ان هم يجيبوا عمال يشتغلوا بنفسهم او ما متخصصين فايه فكره ان الشباب دول يشتغلوا بنفسهم يعني؟
طب جميل قوي السؤال ده مم.
بالنسبه لل للموظفين تمام.
خلاص انت هتتكلم عن موظفين وفلوس وكده خلاص آه.
بالنسبه للموظفين احنا عايزين شباب متطوع خلاص الجمعيات دي لها هدف آه.
ليها هدف ان هي تغير في شباب مصر تمام.
خلاص وده الهدف الاساسي بتاعنا مم.
خلاص لان شباب مصر كويسين اه بس محتاجين حد يوجههم تمام يمكن حكايه الخير دي الشباب المسلم بشكل عام يعني الشباب آه.
المسلم عامه بشكل آه.
عام خلاص في في ناس في ناس كتير عارفه ان الخير ده وعارفه تعمله ازاي آه.
بس مش عارفه تتوجه تمام فمحتاجه حد يوجهها جميل.
خلاص فهي دي المشكله عندنا في مصر فبنحاول نوجه الشباب دي خلاص وحكايه الموظفين دي حكايه الموظفين ده احنا عندنا مثلا في الجمعيه بتاعتنا خلاص يعني من 100% في الشغل اللي بيتم 1% بس بيبقى موظفين بيخلصوا بس الاجراءات الورقيه لا وكده.
انت انت فاهم انا عايز اقول ايه انا عايز اقول يعني دول طلب الجامعه مم.
إيه، يعني انا ممكن اساهم بفلوس اساهم بحاجه على اساس ان يعني دي مش شغلتي يعني موضوع التحريات والكلام ده كله مم.
مش حاجتي فممكن اساهم بفلوس على اساس ان نجيب مو- آه، عمال اساسا متخصصين في الموضوع ده هم يتحروا بنفسهم اللي انا عايز اساله ايه فكره ان الشباب دول بنفسهم يشتغلوا مم. على فكره وصلت الصوره اللي انا عايز اقولها وصلت اه واقول لك بس معلومه الاول معلومه ان الشباب فعلا هم اللي بيتحايلوا ان هم عاوزين يعملوا الحاجه دي ما شاء الله مش عايزين حد يعمل تمام.
حاجه فيها هم اللي آه.
عايزين يعملوها بايديهم تمام فاهم انا مش, مش يعني ال- المتطوعين اللي طب بيجوا وانت ايه بيقولوا معرفتك كذا.
يا كريم بحاجه زي كده يعني انت كشاب مم.
دلوقتي شاب جامعي في موضوع الفحريات والسباكه والكلام ده كله انت هتعرف الكلام ده منين اصلا اعرف الكلام ده منين آه.
مثلا في متطوع قبليه بيكون قديم بتاع اشتغل في الموضوع ده مهم.
او عمل كده فبيعلم الشباب اللي حواليه ما شاء الله احنا بننزل جروبات او تمام.
مجموعات مم.
المجموعه دي مثلا بيكون فيها حد قديم او حد عمل الشغلانه دي قبل كده او عمل ال- ال- العمل ده قبل كده فبيساعد آه، زمايله الشباب وزمايله ال- جميل اللي بيشتغل إيه، رحنا للجهه الرسميه خدنا الاذن منهم نبدا الفحر مم.
ازاي بقى ازاي بيف- طب- في طبعا معانا الادوات دي الادوات احنا كن- بنكون شارينها بنستعملها على طول يعني بتبقى تمام.
موجوده معانا على طول آه.
الادوات دي بنستعملها مم.
بنشوف اللي بنتكلم الاول منطقه مثلا لو مثلا بالنسبه للميه بنشوف السباك الاول بتاع المنطقه مم.
بنشوف هو هو حافظ طبعا ماسوره الام ماشيه تمام.
ازاي او بنكلم الجهه الحكوميه ماسوره الام مكانها فين تمام.
بنعرف ماسوره الام مكانها فين وب- وبنخلص اجراءاتنا اللي هي تبع تبع ال- تبع الحكومه بعد ما نخلص اجراءاتنا ناخد ال- ناخد الادوات بتاعتنا ونبدا نحفر ال- من البيت لحد ماسوره جميل.
لحد ماسوره الام تمام نحفر الحفر ده ونوصل ال- الماسوره دي ونوصل لها الميه وانتم بتشيلوا مواسير وكل الكلام ده على حساب اه الجامعة.
طبعا طبعا كله بيتم على حساب الجمعيه جميل.
طبعا التبرعات دي الحمد لله يمكن من الحاجات السهله حاجات التبرعات والفلوس دي تمام.
الحاجات دي مش مشكله يعني البلد فيها خير ما شاء الله اه طبعا بس ما إيه، شاء شيخنا الله يعني.
كريم تعليق تعليقك على ما سمعت وعلى ما رايت
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد والله يعني أنا في غاية السعادة بكريم وأمثاله يعني ان شاء الله يعني هذا الموضوع يمس معاناة الشباب من ناحية البطالة والفراغ وإهدار الوقت مم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح صلى الله عليه البخاري وسلم.
يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس مهم.
الصحة والفراغ فطبعا يعني أنا سعيد بهؤلاء الشباب فهذا جيل النصر وهذا جيل التمكين ان شاء الله فأقول لكم يا شباب يا من تعقد الأمة آمالها بعد الله عليكم أنتم عدة النصر أنتم الشوكة التي في حلوق الأعداء والله ثم والله نفرح بأمثال هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأعمال التطوعية وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولقد قال أبو عثمان وهو شيخ البخاري رحمه الله سألني أحد حاجته أو ما سألني أحد حاجته إلا قمت له بنفسي فإن تم وإلا قمت له بمالي فإن تم وإلا استعنا له بالإخوان فإن تم وإلا استعنا له بالسلطان فهذا ال- الكلام يذكرنا الآن بما يحدث من شبابنا هؤلاء أسأل الله أن يبارك فيهم وفي جهودهم وأيضا يذكرونني بهذا الأثر عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وعن أبيه لما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لأبي ما يمنعك أن تغرس أرضك إيه المانع أنت بتزرعش أرضك ليه فقال أبي أنا شيخ كبير ولا أستطيع ذلك أموت غدا يا عمر لا أستطيع لا أقدر على القيام بمثل هذه الأعمال الشاقة فقال عمر أعزم عليك لتغرسنها الآن يعني لتزرعنها الآن يقول عمارة فرأيت عمر رضي الله عنه يغرس هذه الأرض مع أبي فهذه هي الهمة العالية من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يشجعون هؤلاء حتى الكبار في السن على أن يقوموا بمثل هذه الأعمال التطوعية إيه نعم.
فيعني الأمر لا يكتفي على الشباب من يعني ست سنين ل 25 لا عاوزين حتى الكبار يساعدون هؤلاء الشباب ويقفون بجوارهم فها هو عمر رضي الله عنه يساعد عمارة يساعد والد عمارة ويقف بجواره ويقوم بنفسه رضي الله عنه أمير المؤمنين يقوم بحفر هذه الأرض تمام جزاك الله خيرا شيخنا الكريم جزاك.
إيه، كريم توصلوا ميه بقى للناس وتساعدوهم مثلا في ترميم البيوت في صبة البيت ب يعني قول لي شعور الناس اللي انتم بتروحوا لهم انا حاولت بالنسبه بجد هقول لك معلومه بالنسبه للموضوع انت قلت عليه بن- مهم.
آه، الناس فعلا اما بتشوف الحاجه دي بتبقى فرحتها بالشباب اللي بيوصله لها اكتر من فرحتها بالحاجه اللي واصله لها ما شاء الله بجد فعلا دي حاجه انا احنا بنشوفها والناس بتدعي وفي ناس بتبكي وبتقعد تحضننا وتبوس فينا تقول لنا ربنا يبارك فيكم يا شباب لسه في لسه في شباب خير في مصر مهم.
خلاص فيمكن الشعور ده ده ده احنا بنشوفه كتير بالنسبه لنا اتعودنا عليه بالمناسبة دي لو قلت لك موقف أثر فيك موقف اثر فيا انا تقول إيه؟
هقول لك آه كنا رايحين مثلا منطقه كنا رايحين آه، ل... احكي لك قصه بسيطه كده بالنسبه كنا رايحين منطقه كان فيها ست مسنه كبيره السن اه الست دي يعني يمكن آم، آه، جوزها توفى وولادها ولادهم اتوف- اتوفوا في حادثه خلاص فهي قاعده لوحدها كانت قاعده عاشت سنين قوي كتير لوحدها فمش لاقي حد يزورها ففي عندنا نشاط اسمه كوافل المسنين فبننزل مثلا لل... للم... للست دي بننزل لها كل فتره نقعد نزورها بنتكلم عليه بنتكلم معاها خلاص ليها اه ابن اه ابن كان عاق ليها اه هو ده الابن الابن اللي كان بيأذيها شويه خلاص فاحنا ايه عوضناها على الحكايه دي فقعدت تدعي لنا دعوات خلاص وقعدت تقول لنا ربنا يبارك لكم يا شباب ربنا يبارك لكم وفرقت فعلا معانا جامد جدا شاء الله.
خلاص يعني دعواتها دي بجد يعني حسيت يعني فعلا في ساعتها اثرت معانا خلاص حس- حسينا حسينا بتوفيق قوي في حياتنا جامده جدا يعني خلاص آم، بالنسبه هي نفسها قعدت تدعي لنا وكده ف وساعتها بعد كده توفت فاثر فينا الموضوع ده قوي خلاص الكلمه على طول كانت بت- كانت بتقولها لنا انتوا بجد ولادي اللي اللي ما اللي ما ولدتهمش قبل كده إن شاء الله آه، كريم أنتوا آه، قضاء أوقات يعني أكيد المشاهدين دلوقتي هيقولوا طبعا أكيد كريم ده طالب في كلية هندسة وغيره من الشباب طلبة في كليات مختلفة مم.
أكيد الجمعية بتاخد من وقتهم كتير تقول إيه؟ يعني بتنظم الوقت إزاي؟
اقول أم، الموضوع مش ما بياخدش وقت ولا حاجه مم.
خلاص الموضوع بياخد مثلا يعني انا بقول لك لو لو انت مثلا فاضي مثلا ساعه في الاسبوع ساعه في الاسبوع صعب ساعه في الاسبوع مم.
بدل ما تنزل في الشارع وتقعد مش عارف تعمل ايه وتعمل ايه تمام.
خلاص وتروح مش عارف تروح فين وتعمل ايه لا حاجه معروفه ساعه واحده بس ساعه واحده بس اعمل فيها خير وصدقني الساعه دي هتفرق في حياتك جدا تمام.
في حياتك وهتحس بيها في حياتك في ناس تقول لك انا هعمل الحاجه دي و- والله اعلم ربنا هيتقبل ولا لا لا خلي عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى نعم.
خلاص ما تيأس ابدا من رحمه ربنا سبحانه وتعالى مهم.
مهما كنت سيء مهما كنت وحش مهما كنت في مثلا عندك ذنوب مهما كنت الدنيا قلب عليك تمام.
خلاص روح بس الساعه دي وصدقني الساعه دي هتفرق مع اي شاب كان لكم دور في موضوع أسوان وسينا في موضوع النكبات اللي حصلت أخيرا مش كده؟
اه آه، بالنسبه احنا اسوان كنا بننزلها من قبل قبل موضوع السيول وكده وبجد فعلا يعني الناس كلها لازم تعرف ان فعلا اهل اسوان والعريش فعلا محتاجين بجد وما زالوا محتاجين رغم ان ال- ان الافواج مع افواج الطوائف الشركه اللي راحت رايحه من من كل الجمعيات أفواج.
تقريبا اه اه واحنا إن شاء بالنسبه الله.
لنا احنا كنا من ساعتين بقى لنا سنين بنروح لاسوان وكده آه.
خلاص بس فعلا الناس فعلا عايشه على الارض مهم.
السيوله لما نزلت البيوت كلها كانت بيوت ضعيفه ف- فالبيوت كلها نزلت على الارض الناس عايشه في خيم مش لاقي لقمه بتاكلها خلاص ولا حتى البطانيه والبرد فعلا ساعة البرد هناك في اسوان او في العريش كارث يعني كارث بدرجه احنا يمكن اغلبيه الناس اللي مش مشاهدانا دلوقتي على التلفزيون قاعد ببطانيه متدفي في بيته خلاص وبطانيه واثنين وثلاثه وعنده ثلاثه في الدولاب مش عارف ايه بطلب منه بس بطانيه واحده يديها للناس دي تمام بطانيه واحده خلاص وبطانيه بت- دلوقتي 30 جنيه يعني مش يعني فلوس اه مش مش ويمكن تفرق.
انا عشان موضوع البطانيه ده بالذات هسالك هو التبرعات اللي انتوا بتاخدوها مم.
آه، فلوس بس لا طبعا آه.
طبعا ممكن يعني إحنا- قصدي مش مقتصر على الاغنياء يعني لا كل طبعا ممكن الموضوع يشارك الموضوع غير مقتصر على الاغنياء اه غير مقتصر على الاغنياء يعني ايه ممكن اشارك بايه انا كواحد عادي ماشي بالنسبه مثلا للتبرع مثلا لو تبرع لو عايز تتبرع م- غير التطوع لو انت مثلا ما عندكش مقدره مثلا مشغول في شغل ما عندكش مقدره ان انت ت- مم.
تتطوع خلاص في موضوع التبرع ده التبرع آم، من الورقه لحد لحد مليون جنيه شوف انت عايز تعمل إيه.
الورقه ازاي مش فاهم الورق في مثلا كان عندنا مثلا في الجمعيه كان في ظاهره الفتره الاخيره كده بدينا جينا ناس من المناطق اللي احنا كنا بنساعدها مم.
يعني مناطق الناس اللي احنا كنا بنساعدهم اللي هم جايين جايبين كيس معاهم كيس ده فيه ايه كيس ده فيه شويه ورق ابنها مثلا اللي كان مذاكر وعنده امتحانات الورق ده هيرميه فجايبه لنا احنا جايبه لنا- بنستفيد في ايه بقى بنستفيد في ايه في حاجتين مثلا آه.
آه. ممكن مثلا حد في سنه مثلا اديها له يذاكر بيها خلاص تمام.
او او الورق ده بستعمله في نشاط اسمه رس... عندنا اسمه recycle او اعاده تصنيع باخد مم.
الورق ده خلاص يا اما ببيعه كورق خلاص يا اما بستفيد منه كايه كاعمله recycle ما شاء وأ- الله.
وانزله الكراسات واديه على واديه تاني للمناطق العشوائيه تاني تمام.
او بستفيد بالفلوس ان هي بتخش تاني في العمل الخيري مهم.
خلاص ف يعني جميل.
بص هي بتخش لي ب- بشنطه الورق تمام.
وساعات تجيب شويه ازايز شويه ازايز فاضيه تجيبهم تقول خد يا ابني معلش انا ما اقدرش كده وفي موقف حصل لي انا كنت في كنا كنا بنعمل دعايه في سوبر ماركت مشهور هنا في مصر خلاص فلقيت الراجل اللي كان بيكنس الارض فجاء قرب مني كده واداني جنيه ونص في ايدي فقلت شاء له الله.
تؤمر يا حاج عايز حاجه قال لي لا الجنيه ونص دول أنا معلش يا ابني انا ما اقدرش اتبرع غير كده خلاص دي, شاء دي الله.
مشاركه مني بس والله ورب- وربنا يعلم بظروفي قلت له والله العظيم الجنيه ونص دول افيد من مليون يعني بالن- يعني آه طبعاً، عندي دي مقدرته، بالنسبه لي آه.
اهم من مليون جنيه وعند آه.
ربنا سبحانه وتعالى الجنيه ونص دول يعني يعني حاجه زي حاجه زي ما لا نهايه يعني بالفلوس مليار واثنين بس فدي دي الامثله آه، وبرضه آه، بطاطين ولبس مستعمل وكذا اه طبعا بطاطين ولبس مستعمل انا بقول حتى ان شاء الله الورق الورق والازايز تمام.
بطاطين وشنط غذائيه مثلا ما شاء الله.
مثلا عندك سرير ك- سرير قديم كرسي كرسي مكسور هاته تمام.
لو حتى شريط الدواء في حبايه هاته ما شاء الله الحبايه دي هتفيد حد غيرك ما شاء الله خلاص يعني يمكن ابسط الاشياء يعني مم.
الموضوع مش محتاج ولا فلوس ولا محتاج مجهود ولا حاجه خلاص والتليفونات التليفونات دي اي حد اتصل باي رقم اي جمعيه تمام.
دلوقتي الجمعيات دلوقتي بتوصل لحد البيت تاخد الحاجه دي ما شاء الله يعني الجمعيات كلها خلاص ال- يعني الموضوع ده انتشر خلاص ان الجمعيات كلها بقت تاخد الحاجات من البيت مهم. عشان يعني العمل الصغير حتى والجمعية المجهود نفسه.
متوفر عليك اه اه فمفيش مفيش مبرر ان انت ما تقدرش تعمل حاجه مهم. تعليق يا شيخنا على الكلام ده والله يعني آه، أنا سعيد جدا والله مم.
وأنا عاوزه من آه، شبابنا يستثمروا الأجازة يعني احنا دلوقتي في اجازه صيفيه او في اجازه نص نصف العام.
اه نصف سنويه فيعني انا عاوز من شبابنا ي- يساعدوا اخونا كريم واخواننا عموما في جميع الجمعيات تمام يعني انا زرت احدى الجمعيات عندنا في المنصوره فبصراحه يعني شفت حاجات يعني الواحد احتقر نفسه يعني شايف الشاب شايل شكارة رز على إن كتفه شاء الله.
واللي شايل فول واللي شايل عدس و- و- وسكر وحاجات يعني تشرح الصدر يعني والحقيقه والله الجميله يا شيخنا انا كنت في زياره ايضا لاحد الجمعيات في نعم.
الحلقه الماضيه نعم.
آه، عايز اقول لحضرتك احنا شفنا مجموعه من البنات لا تتخيلها حتى ومش البنات مقتصر نعم.
على البنات الملتزمات يعني حتى نعم.
المتبرجات نعم.
وبيشتغلوا معاهم بيشوف آه شويه رز والله.
شايلينها ايوه تعبئة، والله تجديد.
سعدت آه.
قوي يعني إن شاء الله.
قلت سبحان الله الواحد مش عارف يعمل حاجه زي دي ويعني الامه فيها ده خير ده يمكن بفضل كمان الله.
ال- الخبر الجميل اللي سمعته من كريم نعم.
ان بدا ايضا يجيبوا شباب من بره يعني حتى من الدول الغربيه احكي لنا يا كريم عن الموضوع ده احنا كنا في الجمعيه في يوم كده من الايام مم.
لقيت مره كده يعني أم، شاب وشابه من آه، من استراليا داخلين خلاص مش عارفين يتكلموا عربي يعني ما بيتكلموش عربي اصلا تمام.
بيتكلموا انجليزي بيقولوا احنا سمعنا ان في عمل خير ورايحين منطقه كذا خلاص فاحنا عايزين نشارك معاكم فقلنا لهم ممكن تتبرعوا التبرعات يعني كلمناهم في موضوع بسيط يعني تمام.
ممكن تتبرع باي حاجه شوف انت عاي- شوف انت تقدر تعمل ايه قال لي لا انا هتبرع بس هنزل معاكم عاوز انزل المنطقه نفسها ان شاء الله خلاص فنزل معانا واشتغلوا وصدقني اشتغلوا يعني هم ولا نفسهم.
هم نفسهم يمكن- و- وتعلموا بسرعه وكانوا مش جدا مسلمين كمان يعني.
هم كانوا وفي منهم مش سبحان الله، مسلمين آه، آه.
و- وغيرهم بقى من اوروجواي مثلا شاء او الله.
استراليا و- وروسيا مثلا في كذا كذا دول بتيجي ناس مثلا تنزل معانا المناطق العشوائيه تمام خلاص انت بتحب و- ينسون ولا لا؟
بحب اليانسون ناخد ينسون ناخد اتصال بسم مصطفى من القليوبيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته.
اهلا ومرحبا كيف أهلا الاحوال؟
وسهلا حضرتك.
الله يكرمك اتفضل أه، بعد حضرتك أنا كنت عايز أساهم مع الجمعيات ديت.
آه، طيب هو حضرتك ان شاء الله بعد الحلقه مباشره هتلاقي الجمعيه وعنوانها وارقام تليفوناتها موجوده في الكنترول باذن الله. جزاكم الله خير. آه، طيب آه، تمام كمل لنا في موضوع الشباب استراليا آه ف وفي كمان في ايام كان في ونزلوا آه، معاكم في في القوافل نزلوا معانا معاكم المناطق في نفسها.
قوافل طوعية.
وهقول لك مثال كمان كان في واحده أورجوا- من جايه من اورجواي خلاص كانت بتيجي بتيجي كل فتره بتيجي مصر هنا بت- كانت بتاخد دراسه وبتعمل كده تمام.
خلاص فكانت بتيجي مصر بتيجي على الجماعه على طول مم.
بتجي لنا مثلا بتقول لنا انا عايزه اشتغل مم.
شغلوني إن شاء بتيجي الله.
ساعات بتيجي بتقعد بالثمان ساعات وال10 ساعات تيجي شغاله ما شاء الله.
خلاص؟ اه مسلم.
ومسل- مسلمه فبتيجي آه.
بالثمان ساعات وال10 ساعات بتيجي شغاله ما بتعرفش تتكلم اصلا يعني ما ما شاء بتتكلمش الله.
مع حد بتقعد 8 ساعات صامته بتش- بتعبي أيوة.
كيس الرز او كيس المكرونه او كيس السكر او اي حاجه زي كده بتعبيها خلاص و- وبتمشي كل يوم على هذا ال- على هذا ال- على هذا المنوال خلاص بالنسبه برضو كان في ناس نازله معانا دي كمان بتفيد على فكره في ناس كتير كانت اخده فكره وحشه من الاسلام بره تمام.
خلاص يمكن غير المسلمين كمان غير المسلمين كان في ناس اخده فكره بره عن الاسلام قوي ويمكن احنا كلنا متابعين الموضوع ده مهم.
خلاص ففي ناس كتير كانت اخده فكره وحشه اما نزلوا معانا وشافوا كده قالوا ما انت الاسلام عندكم ما فيهوش مشاكل خالص ما انتوا بتتعاملوا كويس جدا تمام.
ما انتوا اسلوبكم كويس جدا في الكلام امال ايه اللي بيحصل وايه اللي كلام الناس بتقوله ده مهم.
الكلام ده فعلا غير حقيقي تمام.
يعني يمكن حتى بتغير بتفيد ال- بتفيد مثلا دين الاسلام بتفيدنا مثلا بره بره في الدول الع- كله مهم.
فبتساعد على نصر الاسلام فاحنا نحاول ندعم الحكايه دي نعم.
الشباب بيزيدوا اكتر عاوزين مجهود اكتر خلاص احنا اه الحمد لله وصلنا وصلنا ل- لمجهود كبير بس عايزين اكتر تمام.
لسه لسه بلدنا محتاجه اكتر تمام بارك مصر الله لسه- فيك آه، شيخنا الكريم كيف ترى تأثير آه، الإعلام وأيضا تأثير الدعاء في توجيه الشباب لهذه الأعمال التطوعية
آه، طبعا آه، في البداية بالنسبة لل- آه، للدعاة يعني أنصح إخواني الدعاة أن يحفزوا الناس على التبرع لأن الله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إن شاء الله
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشركن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده فتدعونه فلا يستجاب لكم نسأل الله العافية أو يبعث عليكم عذابا من عنده فيعني أنصح إخواني الدعاء أن يحفزوا الناس آه، على مثل هذه الأعمال آه، أنا الخيرية عايز أبشر حضرتك إن أنا كنت في زيارة أحد الجمعيات الخيرية نعم آه، وجدت إمام مسجد نعم.
إمام خطيب مسجد نعم.
واخد مجموعة من الشباب وبنفسه في الجمعية نعم.
آه، بيغلف كراتين آه، بيعبي مواد أغذية نعم.
آه، بيعمل حاجات جميلة جدا ما شاء الله ومع الشباب فطبعا إن الدعاية ينزل بنفسه ده بيبقى آه، أكبر طبعاً.
تشجيع للشباب كلهم يعني.
نعم آه.
نعم وده شفناه بعينينا من بعض إخواننا الدعاة في المنصورة وفي غيرها نسأل الله أن يبارك في هذه الجهود يعني مهم.
فالداعية ينبغي عليه أن يحفز الناس مهم.
قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يعني كل الناس قال الله عز وجل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إذا في أحد ف- من الجزائر الأول ماشي اتفضل.
طيب معنا الأستاذ محمد السلام عليكم أستاذ محمد السلام عليكم يا ريت بس تسمعني الأول من التليفون تسمعني من التليفون وصلت التلفزيون عندك السلام ورحمة الله عليكم السلام اتفضل اتفضل أسمعك
كيف حالك؟
بخير حال والله الحمد لله
ممكن ممكن اسال يا شيخ يا شيخ إيه، اتفضل معاك استاذ محمد لو سمحت بس وطي لي صوت التلفزيون عندك واسمعني من التليفون انا موضوعنا عن تنميه الشباب المسلم مهم. استاذ محمد حضرتك سامعني؟
يتفاتون على الانترنت المعاصي الكثيره من الشباب المسلم
طيب تمام وصل ما يراد ماشي اتفضل يا شيخ.
فبالنسبة للدعاء عليهم أن يخبروا الناس بمساعدة هؤلاء يعني مثلا اللي حصل في العريش أو اللي حصل في أسوان آه، واجب على الدعاء أن يبلغوا الناس آه، أن يقوموا بمثل هذه الأعمال آه، وإن أنا شيخنا إن الدعاء التطوعية.
يقوموا بحملة بنفسهم ياخدوا الشباب ويسافروا بيت هذه البلاد والله يبقى شيء طيب بس تمام.
آه، يعني فده تحفيز كبير جدا للشباب فعلا يعني طبعاً، بلاقي الداعية الداعية بنفسه هو بينزل.
القدوة.
اه تمام نعم آه، أيضا الإعلام إيه مم.
المانع ما- مثلا أي قناة مثلا من من القنوات سواء الإسلامية أو غيرها آه، تحفز الناس للتبرع تمام يعني مثلا عن طريق جهة رسمية أو مؤسسة رسمية مهم.
احنا بنجمع تبرعات مثلا لإخوانكم في العريش إخوانكم في أسوان إخوانكم في المكان إن الفلاني شاء الله إيه، شيء طيب مهم.
يعني من باب إيه، تحفيز الهمم تمام نعم طب و- يعني إيه، ح- حضرتك هل لمست بنفسك اهتمام الشباب العمل الطبيعي ولا لا؟
إيه، إيه، التمسته هل لمست لمست بنفسك اهتمام طبعا الشباب؟
لمست والله يعني إيه نعم.
أنا سعيد جدا بهذا العمل وبهؤلاء الشباب ويعني أنا أنصحهم يستغلوا هذه الأيام الأجازة وحتى بعد الأجازة يعني زي ما أخونا كريم بيقول لو ساعة واحدة في الأسبوع إيه تمام.
المانع يغتنم الشباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وأيضا آه، حياتك قبل موتك مهم.
إلى غير ذلك تمام.
وأيضا قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم.
لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع مهم.
عن شبابه فيما أفناه وعن آه، عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه مم.
وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه فهذا واجب على الشباب أن يستغلوا هذه الفرصة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة والفسيلة هي النخلة الصغيرة إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل شاء الله.
هذا واجب عليه ان شاء الله يعني آه، تمام بارك الله فيك شيخنا كريم كريم المساهمة والمشاركة في مثل هذه الجمعيات بالنسبة للشباب بشكل عام مم.
آه، أمر سهل ولا إيه إجراءاته؟
هو امر بسيط جدا يعني خلاص بالنسبه كجامعات مثلا او مدارس هقول لك معلومه غريبه قوي مم.
خلاص آه في مدارس ساعات بتنظم بتيجي تنظم معانا قوافل مم.
مدارس مدارس ومدرسين واطفال شاء الله.
بيجوا معانا بيشاركوا معانا في الاستكشافات الاول وبيشاركوا معانا في جامعه التبرعات وبيشاركوا معانا في نزول و- وتنفيذ القافله دي نفسها مهم.
ده بالنسبه للمدارس الجامعات الجامعات في ناس بتيجي بتجيب بتجيب التبرعات وبتجيب الكده فبتقول لنا انا عاوز عاوزين نعمل قافله ورونا منطقه وننزلها ففي اسر اسر في ال- في الكليات بتيجي تقول لنا الكلام ده مهم.
خلاص فانا زي ما قلت لك في الاول الشباب محتاجين توجيه تمام محتاجين حد يوجههم الخير موجود الخير موجود وجوه الناس كلها يعني أي شاب كريم يستطيع الآن الذهاب لأي جمعية خيرية موجودة على اي الساحة.
جمعيه تمام.
اي جمعيه و- ويشترك فيها بمنتهى السهولة يعني.
بابسط ما يمكن وزي ما قلت لك ان شاء الله حتى يجيب حتى ورق المذاكره بتاعه تمام يعني ان شاء ابسط الله الاشياء آه، طيب آه، اعداد المتطوعين زي ما سمعت منك تقريبا قاربه المليون في الجمعيه اللي حضرتك مشترك آه.
بيها في مصر كلها آه.
آه، عايز اعرف دلوقتي حصل موضوع النكبات آه، مثلا في آه، في اسوان في سينا في غيرها من الاماكن وعايزين نجمع كل هذه الشباب او نجمع قدر معين من هؤلاء الشباب للمشاركه في هذا العمل آه، ازاي بتعملوا ده؟
مش هو موضوع اولا طفره يعني, يعني آه.
يمكن حتى المناطق اللي ما كان بيحصل لها حاجات زي كده يمكن يمكن بي- بتساعد اه الناس بتساعد بس يمكن ب- بجهد قليل او بهمه قليله شويه تمام.
خلاص الفتره الاخيره لقينا لقينا الشباب بي يعني مبسوطين جدا بالموضوع عاوزين يشاركوا بنلاقي تليفونات كل يوم بال بال بالميات عاوزين يشتركوا ويعملوا حاجه زي كده ما شاء الله خلاص مهم.
آه ف- فبننزل مثلا المناطق دي وبنحاول نعمل طب آه، كيفيه اختيار الشباب لمثل هذه الاعمال؟ يعني مثلا احنا نازلين مثلا النهارده عشان آه، فحريات، نازلين عشان ترميم في بيوت، بتختاروا الشباب اختيار عشوائي ولا انتوا عارفين قدرات كل شاب من دول؟
بالنسبه للشباب احنا عامه بننزل اي قافله بنقول يا جماعه احنا عندنا مثلا تجهيز عرايس وعندنا مثلا توصيل ميه وعندنا عمل اسقف وعندنا مثلا توزيع شنط تمام.
او توزيع اجهزه مهم.
خلاص اللي حابب يشارك في اي حاجه بيقول انا مثلا لا انا عايز اعمل ميه انا عايز اعمل اسقف انا عايز اعمل آه، انزل اوصل الشنط انزل اوصل البوتاجازات خلاص و- واقول لك معلومه كمان ان الشباب فعلا الاجبار على مثلا الحاجات الشاقه جدا خلاص الاجبار عليها جبار ما شاء الله.
يعني لما بننزل مثلا 100 متطوع ولا حاجه 80 منهم عاوزين ينزلوا ال- أج- اصعب الامور مهم.
فاهم وبالنسبه للبنات يعني انت بتشوف فعلا ال- الانسات او الش- او الشابات لما بينزلوا مثلا بتشوف البنت شايله بوتاجاز وشايله غساله ما بتعملش الكلام ده بره تمام.
خلاص ف- فبتشوف كده بتشوف الناس بيعملوا ازاي فبتتحمس اكتر ويمكن حتى جو الشباب كلهم لما بينزلوا كلهم بيعملوا خير مع في بعض روح بيحمسوا العمل بعض.
الجماعي. آه.
ايوه بيحمسوا بعض كلهم تمام.
فهي دي الفكره طيب آه، كريم عايزك تقول لي كيف يستفيد الشباب من الاعمال التطوعيه؟ يعني هل ممكن يعود عليك بفائده خاصه؟
مم. الاستفاده كتير جدا خلاص فاهم ازاي؟
يعني يمكن قلنا احنا بنقول عندنا جمله جمله معروفه جدا اكتر واحد مستفيد بالقافله دي او بالشيء اللي بنعمله ده اكتر اكتر حد مستفيد المتطوع نفسه مش مهم.
الاسره ليه انت مستفيد اولا حسنات وثواب ودي حاجه احنا ما عارفينها خلاص انما بالنسبه بقى انت مستفيد ايه شخصيا تجارب في الحياه ان شاء الله.
تجارب في الحياه مهم.
اما بتنزل بتشوف الناس دي كلها النزول الى العمل الميداني. آه، ايوه إن شاء الله.
خلاص في ناس يمكن قاعده في بيوتها او انها بتروح شغلها وكده انما مش شايفه الناس اللي اقل منها مهم.
في ناس كتير ما بتشوفش الناس اللي اقل منها شايف الواقع.
او الناس مش شايف الواقع صح هو شايف يمكن الحاجه اللي حواليه بس خلاص لما بينزل الكلام ده بيشوف ناس اصعب ناس عايشه كده خلاص فجواه جواه بيتغير بيتغير نظرته للناس تختلف تمام.
خلاص آم، لو في حد متكبر مثلا نظره ناس التكبر بتتكسر عنده خلاص مهم.
اما يكون حد مثلا آه، حاسس ان هو اعلى من الناس كلها اما يشوف الناس دي ويشوف مجهودهم ويشوف مثلا آم، ال- آم، الحياه القاسيه اللي هم عايشينها وازاي بيكافحوا في حياتهم هيتغير هو شخصيا
تمام.
فيمكن دي بتغير حاجات كتير قوي في الشخص نفسه تمام طب كريم ممكن يكون الطلبة يكون عندهم آه، متسع من الوقت ولو قليل ان هو يشارك في مثل مم.
هذه الاعمال التطوعية لكن ده نصيحتك أكيد للشباب اللي هم اساسا في العمل الوظيفي الان بيشتغلوا إيه، ازاي يقدر يعني يوفق يعني يوفق بين شغله الوظيفي وبين ان هو ينزل في الاعمال التطوعية بالنسبه لل- للشخص مثلا اللي هو عنده وظيفه او كده اه تمام خلاص ممكن مثلا هي هي القاعده عامه يعني لو قلنا ساعه بس في الاسبوع يقدر يوفرها خلاص مهم.
يوم الجمعه يوم الجمعه اكيد اجازه تمام.
خلاص صلي الجمعه خلاص وانزل او قبل صلاه الجمعه قبل صلاه الجمعه كده انزل قبلها بساعه انزل جمعيه خيريه عبي لك حتى شويه رز جميل خلاص عبي تمام.
شويه رز مم.
شويه هقول لك بقى شويه الرز ده هيحصل له ايه مم.
شويه الرز ده هيتعبى هيتعبى كاس خلاص هو عمل كده وخلاص وروح بيته بص بقى شويه الرز ده سكته ماشيه ازاي شويه الرز ده هينزل معانا في قافله خلاص اما الناس اول ح- اول حاجه ما الناس تشوف عندنا تبرعات وكده فبتتحمس اكتر فبيتبرع خلاص وكل ما بننزل اكتر كل ما بنساعد ناس اكتر خلاص فهو لو جاب كيس رز من البيت هيزيد الموضوع خلاص كيس رز هيزيد ده اول حاجه خلاص تاني حاجه بناخد احنا الكيس ده بننزله بناخده معانا بنحطه في الشنط بيكون ضمن الشنط اللي هي شنطه ما يكون فيها ال- الاغذيه بتاعتهم مهم.
خلاص فبنحط فيها كيس الرز ده كيس الرز ده بيروح للمنطقه بينزل المنطقه بيروح للاسره نفسها خلاص كيس الرز ده بيكفي مثلا اربع افراد خلاص فلو هم فرد من الفردين مثلا هي- هياكلوا لمده يومين تمام لو هم فرد مثلا كيس الرز اللي عب- انا بقول على كيس الرز واحد ما بقولش شوال أنا بقول كيس رز واحد مثلا هياكل اربع افراد اهو خلاص ويمكن اكتر كمان خلاص فتخيل هو مجهود حاجه صغيره جدا اكل ناس جعانه بط- تمام.
بالطريقه دي فانا بقول لك رحله جميل التبرع انت ذكرت لي تقريبا اكثر من نوع من انواع الاعمال التطوعية اللي فيها نشاطات جماعية نعم.
ايه اكثر هذه الاعمال التطوعية الشباب مقبلين عليها أم، انا زي ما قلت لك قبل كده اكثر اشياء اكثر اشياء من ال- المتطوعين مقبلين عليها الاشياء الشاقه يعني يمكن حتى بالنسبه للنشاط بتاعي مثلا معانا في ال- نشاط واحد بس في ال- في الفرع واحد في الجمعيه تمام.
بس معانا 500 ل 600 متطوع الشباب دول كل ما بيجي ينزلوا عاوزين يعملوا اصعب حاجه ان شاء الله اصعب حاجه يعني يقول لك لا اوصل يقول لك لا انا ما اقدرش اوصل انا يخلي يخلي الكلام ده لحد تاني لا انا عاوز عاوز انزل مهم.
عاوز مثلا احفر عاوز انزل آه، اوصل آه، اوصل الميه انا مثلا عاوز انزل آه، اعمل سقف خلاص انا مثلا عايز انزل لا اشيل بوتاجاز اشيل غساله واوصله للبيت مهم.
خلاص فالشباب مقبلين على ال- على الاعمال الشاقه مهم.
بوجه عام في اي نشاط آه، كريم لا شك ان انت لما بتنزل مع صحابك تنزل مع حد من اهلك المجتمع اللي انت عايش فيه نعم.
وتدعو حد من هؤلاء الشباب للمشاركه معك في اعمال تطوعيه قد تجد بعض الشباب يعني ما عندوش قبول لمثل هذه الاعمال يقول لك انا ايه اللي جبرني اشتغل شغلانه 3 4 5 ساعات في اليوم ومن غير مرتب صحيح آه، في من ده ولا صحيح في كده خلاص بس انت طبعا بتكلمه الاول انت طبعا لو شخص عزيز عليك هتقول له تعالى معايا وجرب جرب حتى يعني جرب حتى تعالى انزل معايا حتى الساعه دي تمام.
خلاص مهم.
قول- اقول له اعتبرها نازلين فسحه تعالى ننزل مع بعض نروح نروح للمنطقه دي ونوصل الشنطتين دول على على خير ونرجع خلاص تمام.
في الاول انت بتاخده اولا بال- بالامور البسيطه يعني مش بتقول له تعالى مره واحده نطلع فوق سقف ونتشعلق فوق سقف ود- ودق بصامير لا أيوة.
خلاص بتاخده الاول في حاجه بسيطه بت- بتاخده واحده واحده خلاص وصدقني في ناس كتير مدمنه مدمنه لعمل الخير إن شاء أنا زي الله.
ما بقول شاء ادمان الله.
عمل خير مهم.
خلاص في ناس كتير وشباب كتير جدا بينزلوا معانا في القوافل خلاص وصل لمرحله ان هو خلاص يروح بيته خلاص يروح مثلا شغله بتاع يقضي له يومين بعد يومين تلاقيه في الق- في ال- في القافله مثلا ينزل القافله بعد يومين يجي ينزل القافله الثانيه بعد يومين يجي بقى خلاص بقى الموضوع ايه بقى الموضوع زي اكنه رايح شغل اكنه رايح مثلا يقضي مشوار بتاع حاجات زي كده طب انت كريم بنفسك بتقضي كم آه، قد ايه وقت من وقتك في الجمعيه انا كنت انا فتره مثلا فتره الصيف آه.
خلاص إن ما يكونش فيها كليه مثلا على قد ما اقدر يعني على قد ما اقدر بس عامه بيكون مثلا يوم الجمعه عندنا بيكون اساسي قافله كل يوم جمعه قافله منطقه عشوائيه خلاص آه، قافله في مثلا مختلف انحاء مصر عامه اه عامه آه.
في اي في اي حته في مصر ما خلاص تلاقيش حد من اهلك من اخواتك من صحابك يا عم انت ايه اللي جابك على شغلانه زي دي ما فيش فيها مم.
فلوس والكلام ده كله ما ش- في الاجازه خد لك اي شغلانه ممكن تتعلم بيها في تخصصك تنزل تحت مهندس معماري اي حاجه من الحاجات دي كلها تتعلم صنعه زي ما بيقولوا يعني اكيد آه.
انا بالنسبه لي شخصيا عندك حق طبعا انا عندي انا مثلا بالنسبه لي شخصيا مثلا لو في تدريب بخلصه في الصيف مم.
بخلص تدريبي تمام.
خلاص وساعه بروح اقضيها هناك اه يعني ده ما بي شغل طوعي ده ما بيخليكش تهمل حياتك ال- اه لا ال- خالص تمام.
خالص ده انا كمان عاوز اقول لك كمان ان هو ده فايدني كمان شخصيا في في حياتي العمليه ازاي ازاي مم.
بالنسبه مثلا انا بنزل منطقه وكده اما بشوف مثلا اما في ناس كتير بتبقى مثلا محتاجه انا مثلا كان بالنسبه لي كهندسه في شباب كتير مثلا معايا في الكليه خلاص بيبقى مثلا محتاجين محتاجين مثلا مساعده محتاجين مش عارف كده فانا الموضوع ده بيفيدني ان أنا اقدر اساعدهم مثلا في كف دراسه مثلا او ك او كمثلا كمصاريف تخصصك.
مصاريف كتب او تخصص او اشياء او شيء من هذا القبيل او حتى ان شاء الله حتى تدريب خلاص فبحاول اقدر اوصل للناس دي بعرف حتى اتعامل معاهم مش هروح مثلا اقول له تعالى لا آه، تعالى انا اظبط لك مش عارف آه، كده روح روح اشتغل يلا خلاص لا بيبقى تعامل مختلف إيه نعم.
نظرتي للحياه حتى لل للمبلغ مثلا او الفلوس اللي باخدها او المرتب اللي باخده لا بيفرق معايا جامد جدا نظرتي ليه الفلوس دي خلاص اما بشوفها قدامي كده خلاص في ناس كتير مش لاقي مش لاقياها او في ناس كتير ما, ما عندهاش جنيه فممكن أت- اقتطع جزء جزء صغير منها اوصله للمنطقه دي نعم.
خلاص تمام.
وبيفيد كشخصيتي في التعامل مع الناس مش أكتر.
مهم. تمام بارك الله فيك كريم جزاهم الله خير.
آه، فضل الشيخ محمد زي ما قلت لحضرتك دلوقتي يمكن لما انا رحت الجمعيه الخيريه اللي رحنا زرناها وجدنا كثير من الاخوات الفضليات سواء كانوا ملتزمات بحجابهن وبكامل عفتهن ويشاركن مثل هذه الاعمال وايضا وجدنا على الشق الاخر البنات اللي هم متبرجات يشاركن مثل هذه الاعمال وهذا لا شك انه فيهم خير آه، انا جالي سؤال دلوقتي على ال SMS هو اللي فكرني بالموضوع ده بيقول نرجو من الشيخ توضيح آه، فضل العمل التطوعي بالنسبه للنساء مع التحذير من الاختلاط آه، في مثل هذه الاماكن انا حضرتك عارف ان هي ممكن تقعد مع الشباب مثلا بالخمس ست سبع ساعات في اليوم بتعبي وبتعمل وبتسوي ولكن طبعا الاختلاط عايزين برضو زي ما احنا بنعمل عمل خير نحذر من هذه الفتن يعني هو طبعا آه، بارك الله في يعني السائلة لهذا السؤال فهو سؤال في غاية طب الأهمية ناخد بلال ونرجع نجاوب على طيب، السؤال ماشي.
استاذ بلال من الاردن السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، جزاكم الله خيرا على هذه ال- البرامج المفيدة وجزاك مثل اخي الكريم اتفضل وبارك الله في هذه القناة وفي الطالبين عليك امين اللهم امين اتفضل آه، أخي الكريم على إحدى القنوات الفضائية مهم.
آه، تم تسليط الضوء على منطقة من المناطق في القاهرة آه، وهذه المناطق صدقا الفقر فيها شديد حتى حتى البيوت فيها تكاد أن تسقط على رؤوس أصحابها وتم تصوير يعني إحدى البيوت فعلا وقد سقطت على رؤوس أصحابها يا.
فيعني يا ريت من القائمين على هذه القناة لو تخصص برامج يعني برامج ميدانية ي- يقوم فيها المذيعون بالتنقل آه، في هذه الأحياء الفقيرة وتسليط الض- الضوء عليها فهذا أدعى لمزيد من التبرعات نعم استاذ بلال اصلاح طيب وان شاء الله نوصل للاداره انت حضرتك معايا نعم تفضل طيب هل شاركت بنفسك في اي عمل تطوعي انت واحد من اسرتك
والله آه، يعني في في- في بلادنا نعم نعم في جميل بلادنا يعني نسال الله سبحانه وتعالى الاخلاص آه، شاركنا ولكن صدقا مشاركه قليله لانه كثير من الناس آه، يعني في بعض الاحيان لا لا- يعني لا يعلمون يعني اين الف- الف- الفقراء الذين هم بحاجه ماسه يعني يعني يمكن يا استاذ بلال عايز اقول ان الجمعيات الخيريه المنتشره في كل الدول الان اصبحت توفر لنا مثل هذه الامور يعني مش كده؟
جزاكم الله خير نعم هذا كلام نعم.
سليم مهم.
لكن انا اقول بارك الله فيك يعني اذا تم تحديد تح- تحديد اولويات للف- ل- للفقراء اللي هم اشد فقرا مهم.
وتخصيص يعني و- ووصف الحالات بالضبط يعني مثلا وصف الحاله يعني هناك بيوت مثلا تكاد ان تسقط على رؤوس اصحابها نعم.
هؤلاء اظن حاجتهم امس من حاجه غيرهم صحيح فلو كان انا اقصد لو كان هناك مثلا برامج ميدانيه يقوم فيها المذيعون بال- بال- بالتنقل اقتراح فيها طيب وان شاء الله بالأشياء.
نوصله للاداره بارك الله فيك على هذا الاتصال الذي اطرح حلقه اليوم معنا الاختنا اهلا من الشرقيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة حيا الله الله اختنا وبركاته الاهلا بارك الله فيك وحيا وفيك الله بارك.
الضيفين الكريمين جزاكم الله خير اتفضل وأقول لقد دعانا النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم إلى إلى العمل والكد ولو لآخر لحظة فقال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرسها مهم.
أيضا يقول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فكل عمل يقوم به الإنسان يطلع عليه الله عز وجل ويأجره عليه إن كان خيرا وهذا الوقت الذي نحن فيه الآن يدعونا إلى القيام بأي عمل تطوعي وأعمال الخير كثيرة كعيادة المرضى وزيارة دور اليتامى شاء الله.
والعمل على التقدم والرقي والازدهار وغير ذلك مما نحصل به ثوابا فضلا عن الخبرة التي نكتسبها والطاقة التي نحققها فالوقت ذاهب لا محالة فلنستثمره فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احسن الله اليك شيخنا نعود الى اجابه السؤال نعم بالنسبه للاخوات الذين- اللواتي يشتركن في الاعمال التطوعيه اللي فيها اختلاط والله ننصحهن ب- بعدم الخلطة يعني لو مثلا في مكان خاص بالرجال ومكان خاص بالنساء يكون أفضل طب ايه ما يتوفر يا شيخنا لان انا فعلا لما نزلت الجمعيه اللي أنا نزلتها آه.
آه، مخزن كبير جدا وم- والموضوع ده مش متيسر يعني هم الشباب والشباب شغالين والبنات شغالين وفي احتكاك نعم.
واحتكاك مباشر فهتقول ايه؟
والله يعني هل تنصحونا في مثل هذه الحاله ان هم ينزلوا الى مثل هذه الامور ولا نعمل ايه؟
والله يعني لو تعرف توصل الحاجة من بعيد أو تساعد من بعيد يكون أفضل نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آه، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه ذي محرم وإياكم والدخول على النساء والأدلة في مسألة ال- الخلطة والاختلاط ويعني أدلة كثيرة مهم.
يعني يبين الشارع الحكيم أنه لا ينبغي أن يختلط رجل بامرأة أجنبية أو أن يصافح رجل امرأة أجنبية قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آه، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس هذا امرأة أو أن يمس امرأة لا تحل له فطبعا والمرأة التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ومدت يدها قال إن لا نصافح النساء فطبعا ينبغي على الأخت المسلمة أن تحتاط من ولعل حد يكون هنا يا المصافحة شيخنا لنا نقطة إن إحنا آه، نوجه آه، نظر إخواننا القائمين على الجمعيات الخيرية إن هم يحاولوا يعملوا أماكن منفصلة ده الأفضل.
للرجال والنساء إيه نعم ده الأفضل يعني إحنا يعني بنعمل عمل خير فعايزين ن- نعينهم على الطاعة وما شاء الله الأعداد نعم.
كبيرة يعني إيه نعم.
عندهم أعداد وصلت لمليون مثلا ولا ما شاء الله وفي جمعية واحدة جمعية آه واحدة يعني، شوف آه.
بقية الجمعيات إن شاء إيه الله.
المانع ما يبقى مكان خاص بالنساء وفي أخوات ومكان خاص بالرجال يعني هيكون يبقى- أفضل وأحوط اه إيه ويكون نعم.
ويكون في اداره مثلا مدير الجمعيه مثلا آه، زوجته هي اللي ماسكه مثلا العمل النسائي او كده تمام، آه.
فيكون شيء طيب يعني تمام بارك الله فيك آه.
آه، كريم تقول إيه في في النقطة دي تحديدا في النقطة دي هو عامة بالنسبة لل يعني هل ده للاختلاط- متاح آه، بالنسبة لكم بعتبر أنت من مم، نعم آه بالنسبة لو متاح لو متاح بالنسبة لنا احنا بنحاول على قد ما نقدر خلاص بالذات حتى في رمضان ويمكن في الأيام في الأيام كده فبنحاول على قد ما نقدر بنفصل خلاص وعامة في الأيام كلها بنحاول على قد ما نقدر نفصل لو في عندنا مخزن مثلا بنحاول نعمل أي حاجة مثلا تفصل بين الاثنين ده ليه شغل مثلا ده ليه شغل بيتم تمام.
خلاص لا ما فيش إمكانية صدقني الناس اللي بتيجي فعلا حتى لو كان شخص سيء مم.
حتى لو كان شخص سيء صدقني بيبقى بالجو اللي حواليه والناس فعلا الشباب اللي حواليه بيبقى بيبقى اسلوب برضه مختلف احنا يعني.
بنتكلم في احكام شرعيه وال- والاحمق نعم، كما نعم، قال أنا شيخنا بقول- حفظه الله نعم، تعالى آه، طيب آه، كريم انتوا اخر زياره ليكم في قوافل التطوعيه كانت فين؟
اخر زياره لينا بالنسبه انتوا قلتوا انكم لإسكندرية- مجموعه بتسافروا أو اه بتروحوا احنا قوافل، كانت اخر نعم.
زياره كانت في العريش تمام خلاص إن شاء كفر الله.
العريش بالنسبه احنا كفرع اسكندريه بس مهم.
خلاص يمكن القافله دي يمكن آم، القاهره ساعدت وكده وال- والفروع بتاعتنا بعتت لاسوان والعريش فاحنا قلنا احنا كمان نشارك مهم.
خلاص ففي ظرف يومين صدقني ظرف يومين اتجمع حوالي 2 طن اكل خلاص وبطاطين و... ومراتب ووصلت والحمد لله الشباب وصلوها ورجعوا خلاص نعم.
اللي كان اللي كان الرحله عامه اخذت يوم يعني رحله القافله دي كانت اخذت يوم خلاص وصلوا الاشياء دي ورجعوا خلاص وراجعين فعلا راجعين مبسوطين جدا إن شاء الله.
اه التعب طبعا كان عليهم وكده بس صدقني كانوا مبسوطين جدا وكان طبعا بتروحوا الرحله للعريش او لس... او سينا او غيرها من هذه البلدان ب- بتقعدوا ايام هناك ولا صدرت آه، بالنسبه مثلا في بعض الحالات بعض الحالات مثلا زي الواحات وكده مهم.
فبناخد بنقعد هناك بنقعد ثلاث ايام وبنرجع تمام خلاص مهم.
آه بالنسبه لل... للش... للشابات مثلا او الانسات خلاص اما كانوا بيجوا معانا خلاص آه بيجوا معانا طبعا ب... باذن اهلهم بيكون معاهم مثلا حد من اهلهم اخوها جميل.
مثلا آه تمام.
جوزها بيجي معاها إيه خلاص آه بيجي معاها بي... بيقعدوا ثلاث ايام وبنرجع والجمعيه بتوفر السيارات اللي ب...
اه طبعا تمام.
الجم... متبرعين متبرعين إيه نعم.
بيوفروا الاتوبيسات بيوفروا مثلا اماكن ال... اماكن ال...
نعم الاستراحات او الاماكن اللي هي- هيقعدوا فيها الشباب خلاص وبننزل في مجموعه شباب بينزلوا بقى بيظبطوا هم الامور دي بقى عشان الشباب يلحقوا ينزلوا مثلا المنطقه خلاص يلاقوا الشغل بتاعهم يخلصوه ويرجعوا المكان اللي نعم.
هم كانوا فيه بارك الله فيك شيخنا كريم كيف تقيم دور هذه الجمعيه الخيريه
والله يعني آه، ما شاء الله جهود مباركة إيه نعم.
وأسأل الله أن يبارك فيها آه، ولكن آه، يعني أنا أريد أن أوجه كلمة آه، للقائمين على هذه الجمعيات آه، أن يدعوا ربهم سبحانه وتعالى أن يوفقهم للمزيد إيه نعم آمين.
آه يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وأن يزدادوا في مثل هذه الأعمال إيه نعم وأيضا أريد أن أقول كلمة للمستمعين في كل مكان أن في الناس اليوم يعني من لا يجد كسرة خبز إيه نعم.
نعم والله يعني من هؤلاء الذين ذهبوا إليهم أخونا كريم وغيره آه، من الناس من لا يجد كسرة خبز ولا حفنة تمر ولا مذقة لبن وفي الناس من لا يجد بيتا يؤويه ولا مركبا يحمله ولا صاحبا يواسيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعط ممسكا كان تلفا تلفن انا اتصل نرجع تاني ام فارس من القاهره السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهلا ومرحبا كيف الاحوال بيك يا ابني بارك الله فيك يا شيخ عمر الله يكرمك بارك الله فيك احسن الله عليك عليكم. وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الشبابي آه، والذي يعرض آه، أجمل النماذج الطيبة للشاب المسلم الطيب الصالح آه، المفيد للمجتمع احسن الله اليك الله يكرمك الله يكرمك.
برحب طبعا بالضيوف الأفاضل الشيخ محمد والمهندس كريم اهلا بيك آه، المهندس كريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني وهب نفسه لل... واستثمر وقته في العمل التطوعي مقابل مرضاة الله والله يا شيخ عمر آه، شخصية الابن كريم احنا بعتبره نموذج بنفتخر به نسال الله يرزقنا وبندعو- وياه الاخلاص يا رب.
وبندعو كل الشباب المسلم أن يخطو خطواته لعمل الخير يعني استعدادا للسؤال يوم أن نسأل يوم الحساب آه، ومن الفاضلة يعني عايز من حضرتك نصيحة توجهها للشباب في كل الأماكن سواء كان الشباب من الرجال أو الإناث أو النساء يعني في موضوع العمل التطوعي يعني, يعني انا بعتبر ان الابن كريم آه، هو في ذاته كده وفي ال- في اللقاء ده مهم.
دعوه لكل الشباب جميل يعني بيتهيألي م- مهما قلنا مش هنقول زي ما قال كريم يعني أحسن الله ما إليك شاء بارك الله يعني فيك بيعمل للدنيا من اجل الاخره إن شاء الله.
جزاكم الله ما خيرا شاء الله وب- والله يعني فعلا انا بدعو كل الشباب ب- يعني ان هم يخطوا خطوات آه، الابن كريم و- وادعو الله للابن كريم برضه بمزيد من التوفيق والنجاح في كل قطاعات حياته اللهم امين اللهم امين الله جزاكم الله يبارك خير على هذا الاتصال بارك الله فيك معنا ايضا اتصال من الاستاذ مصطفى من منيا السلام عليكم استاذ مصطفى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا وعليكم اتفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي معاك اسمعك اتفضل أولا آه، نحمد الله سبحانه وتعالى على قناة الرحمة الجميلة ونشكر آه، فضيلة الشيخ محمد والباشمهندس كريم على ونحن.
الحلقة الجميلة وعلى الكلام الجميل اللي بيتقال من خلال آه، هذا البرنامج الطيب.
بارك الله ولكن فيك آه، سؤال بس باشمهندس كريم اتفضل آه، بالنسبة طبعا عندنا في الصعيد في بعض الجمعيات بسم الله ما شاء الله شغالة الشغل كتير مم.
ولكن في جمعية من الجمعيات يعني القائمين عليها ما فيش إنجاز في العمل فكيف اللي احنا نقدر نستغل الجمعية دياتي وتكون عملها عمل نشيط وعملها عمل ينفع الإسلام والمسلمين
طيب بارك الله فيك ان شاء الله تسمع اجابه من كريم باذن الله بارك الله فيك نكمل شيخنا كريم نعم نعم آه، أنا أريد يا أستاذ عمر يعني ألقي الضوء سريعا على حياة بعض السلف يعني كيف عاش هؤلاء آه، مع الفقراء آه، فقراء المدينة وغيرهم نعم.
آه، أهل الصفة يعني نعم.
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني شعلة نشاط نعم.
يعني ولنا في هؤلاء الأسوة والقدوة فورد في السير عن زين العابدين بن الحسن بن علي آه، رضي الله عنه عن أبيه وعن جده آه، أنه كان يخرج في كل يوم في الليل يضع بعضا من ألوان الطعام والشراب الأرز والسكر وكده يضعها أمام بيوت الفقراء والمساكين مهم.
ويأتي في الصباح ويقول من الذي وضع هذا الطعام يعني تجرد من الذي وضع هذا الطعام فلما مات زين العابدين وانقطعت هذه الأشياء عن الناس علموا أن الذي كان يضع هذا هو زين العابدين إن شاء الله وعندما كانوا يغسلونه وجدوا في كتفه جرحا غائرا من كثرة ما كان يحمله كل يوم إلى بيوت الفقراء والمساكين فأين نحن من سلف هذه الأمة وابن عمر رضي الله عنهما يعني كان يحمل السكر إلى بيوت الفقراء والمساكين والمحتاجين ولما سئل عن ذلك لماذا السكر فقال لأن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب الأشياء إلى قلبي السكر لذلك أقوم بتوزيعه على الفقراء والمساكين إن شاء الله فيعني عاوزين نحفز إيه، اخواننا المشاهدين والمشاهدات في كل مكان اللي تملكه يا اخي زي ما إيه، اخونا كريم بيقول لو ورق ورق الاولاد وده متوفر في كل مكان، في كل متوفر في بيت، كل آه.
مكان يعني الامر لا يقتصر على الايه على متوسط الدخل او اللي دخله نعم.
قليل جدا نعم.
لا ولو باقل الاشياء مهم.
ولو بجنيه تمام يعني النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، آه، لما قال آه، لو كان لي مثل أحد ذهب ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أقصده لدين إن شاء الله.
يعني لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله لو, عليه وسلم.
لو أي شيء يملكه كان كله في سبيل الله ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم من- قدوه يعني كمان شغله كمان عايز ابشر حضرتك واقول ان احنا اخذنا اذن من الجهات الرسميه ان احنا ان شاء الله في هذه الاجازه آه، هننزل زياره للسجون ان احنا من خلال ندعو الاخوه الشباب الاخوه الموجودين في السجون إن شاء يعني الله.
آه، طبعا هم آه، يعني اخترفوا ذنبا او آه، الى غير ذلك آه.
لكن آه، طبعا ح- عايشين حياه كامله في السجن آه.
فان شاء الله ندعو من الله عز وجل وسيكون معنا ايضا بصحبه من مشايخنا الافاضل ايضا ننزل زياره للمستشفيات ننزل زياره دور المسنين زياره دور الايتام من باب تحفيز الشباب على شاء استغلال الله.
الاوقات ونحن ندعو هؤلاء الشباب آه، كلهم في مكان يعني انا كنت بقول الحلقه اللي فاتت ان في المستشفيات آه، مرضى كتير واحنا مش لازم اكون عارف المريض عشان اروح ازوره صح.
انما انا اروح ازور المريض من باب اولا اولا احتسب الاجر نعم.
ثانيا ادخل السعاده على هذا المريض ثالثا ادعوه لان المريض طبعا بيبقى يعني مبتلى ب- بمرض او باخر فأنت تخفف عنه او بدخولك غير كده عليه ما عندوش فكره يا شيخنا الكريم ان هو لازم يصلي آه.
اه يعني هو مفكر ان هو مريض رجله متعلقه او لا.
رق- لا عفاه الله باي شيء نعم.
آه، ل- لكن ما عندوش فكره انه لازم يصلي عنده مفكر ان سلاسل هو مع- أو معذور في هذا الامر نعم.
آه، لما بقول لك اتوضى ازاي أو مركب اساسا كمان أسفارة أو اه كده عايز اقول لحضرتك ان في ناس كتير ما تعرفش ان في حاجه اسمها تيمم فاذا احنا نصطحب المشايخ نصطحب الشباب اللي عندهم آه، من الله عز وجل من الله عز وجل عليهم شيء من العلم ونذهب ل- لدعوه هؤلاء الله شئت.
يعني استغلال الاوقات في الاجازه حاجات كتير جدا مش لازم حتى عن طريق جمعيات ولا لا، متطوعيه لا.
ممكن بزياره مثل ده, ده, ده, ده هذه شيء, شيء نعم من الأشياء آه، كريم آه، نجاوب على السؤال بتاع اخونا مصطفى المنيا هو في كان حد حتى اتكلم قبليه كان في استاذ اتكلم قبليه كان ناخد حد- مصطفى وبعدين نجاوب على الابن طيب اتفضل.
ماشي آه بالنسبه للتنشيط الجماعي التنشيط الجماعي وانجاز العمل تمام.
خلاص السر السر عامه في مصر عامه شباب مصر مهم.
خلاص شباب مصر حاول تجذب الشباب تمام ازاي مهم.
انزل لهم في الاماكن التجمع بتاعتهم مثلا قاعدين مثلا في في الكليه مثلا انزل الكليه اعمل معرض دعايه في حاجه اسمها معرض دعايه بيحط الجامعات.
ترابيزه اه, آه.
بيحط مثلا ترابيزه كده وي- ويوقف شاب او اتنين من من من المتطوعين في طب انت الجامعة يا كريم لما يكلم بتعمل حاجه غيره.
زي كده بتاخد اذن من اداره الجامعه ولا بتعمل ايه؟
طبعا لا آه.
كل ده كل ده بيتم بجوابات رسميه تمام الامور دي ميسره
لحد ما اه لحد ما اغلبيتها كويسه طيب انا مشترك في الجمعيه وعايز اعمل حاجه زي كده اتوجه لمين في اداره الجامعه؟ يعني اتوجه أتوجه لمين في لمين؟
الجامعه؟ مين المسؤول على حاجه زي كده؟
للجامعه اه خلاص انا إدارة مثلا العلاقات العامه اداره الجامعه مين بالظبط؟
آه، بالنسبه لجامعه اسكندريه مثلا باجي باخد منها اذن على طول بطلع على طول مثلا ل- لل- لعميد الكليه عندي مهم.
عميد الكليه بياخد مني الورقه دي خلاص او الجواب اللي انا بعته من الجمعيه جواب رسمي طبعا تمام.
مختوم من جميل.
الجمعيه عندنا مهم.
بياخدوا ال- عميد الكليه ويصعدوا لرئيس الجمعيه وبيتم موافقه عليه وعلى فكره تاني يوم يعني الموضوع ما ما بياخدش شاء الله.
ما بياخدش وقت يعني وننزل آه، آه، في وبننزل.
الجامعة. نعمل ايه؟
ننزل نعمل ايه دي اهم حاجه ان انت ايه انت خلاص بقى يعني نزلت السر بتاع ال- السر بتاع التنشيط الجماعي عندك او تمام.
انجاز العمل زي ما هو كان أيوة.
عايز خلاص آه تنزل بقى تكلم الناس تكلم الشباب خلاص تقول له مثلا بص انا عندي كذا عن النازلين مثلا منطقه كذا فتعالى شارك بيهم او كلم صحابك يعني حتى مش عايز انت تيجي خلاص كلم غيرك يعني دل على غيرك خلاص تمام.
والدل على خير كفاعله وشيخنا محمد يقول يعرف لنا بارك الحديث الله ده فيك. نعم.
خلاص آه، دل على خير كفاعله يعني مثلا انت حتى كلم صاحبك كلم زميلك وعلى فكره عندنا متطوعين كتير بيكبروا كتير على معرض الدعايه ليه؟ لان الثواب بيزيد اما بيجيب مثلا متطوع او متطوعين هم بيعملوا بيعملوا اي حاجه في الجمعيه هو بياخد نفس الثواب بتاعه فالثواب الله.
بيتضاعف ما شاء الله خلاص؟
جميل والله ان يكون عندنا المفهوم ده اه تمام ف- ف- ففكره الثواب دي لازم بقى تكون انت يعني زي ما بقول ناصح يعني آه، ناصح في وممكن الثواب برضه شويه نضيف نقطة بسيطة لعلها يكون عندك برضه اتفضل.
آه، موضوع زي ما احنا بننزل الجامعة آه، ان احنا نزور الأئمة أئمة المساجد يعني طبعا أئمة المساجد ده بيحضر عنده خمس الجمعة ما يقلش عن 1000 شخص أو أكثر أو صحيح.
أقل نعم.
فيكون بدورك آه، على المنبر إنه يوجه هؤلاء الشباب مش آه، كده؟
او او النوادي ما آه، احنا أو بننزل النوادي، نوادي تمام.
احنا بننزل اكبر نوادي في مصر كلها والشوارع و...
اه عندنا في اسكندريه فعلا بناخد بننزل اكبر نادي عندنا في في مصر نو- نو- وأنا ما شاء الله شايف الجمعية عندكم كمان تواجد في الإعلام يعني اه طبعا تمام.
اه طبعا ويمكن ده كمان ده دور- ده دور الاعلام بقى المفروض إيه ان ده؟
هو ايه ي- يوجه فعلا الضوء على الشباب دول تمام.
ما ي- ما يبصش على الشباب الوحش وبس يعني ما يركزش على الشباب الوحش وبس ويعمل برامج خاصه عشان بم- بالشباب الوحش لا تمام.
في شباب كويس جدا في مصر ويمكن ده الاكثر مهم.
بس يمكن الناس مش شايفه الحكايه دي جميل كنت عايز تقول السؤال اللي قبله إيه؟
آه، السؤال اللي قبله كان في واحد كان بيتكلم على آه، في مناطق بتبقى بيوتها واقعه وكده تمام، ويمكن أخد احنا بالي مش من الموضوع.
شايفينها نعم.
ما الناس مش شايفينها مم.
لا على فكره احنا ما بننزلش للناس اللي هو آه، آه، جنب ال- جنب البيت البو- البواب مثلا اللي جنب البيت اللي بيقبض له مثلا 600 جنيه او ويمكن كمان بياخد مرتبات تانية او بيشتغل شغلانه تانية لا انا بنزل لل- للشخص اللي هو فعلا معدوم عديم الدخل اه او عديم الدخل محدود الدخل بساعده تمام.
انا ما بساعدوش زي م- عديم الدخل عديم الدخل زي مين مثلا كامثله زي مين الست المسنه اللي قاعده في بيتها الارمله خلاص الراجل العجوز هو و- ومراته واللي قاعدين ناس مسنين قاعدين على المعاش قاعدين قاعدين تمام.
لوحدهم ما لهمش مصدر دخل مهم.
بياكلوا منين بياكلوا بياكلوا من التبرعات اللي بتجيلهم تمام خلاص آه مثلا حد مثلا محتاج عمليه ومش قادر عليها مش قادر عليها في مثلا عمليات زي عمليه مثلا في آه، زرع قوقعه على ما اظن هي اسمها زرع قوقعه خلاص آه للاذن يعني خلاص العمليه دي بتكلف 100000 جنيه ومنتشر عندنا في مصر جدا في ناس كتير فعلا محتاجه العمليات دي عمليات طيب.
مثل هذه نعم.
هيجيبوا ازاي 100000 جنيه مهم.
خلاص فبنحاول على قد ما نقدر بنشا- بنشارك في الموضوع ده وزي ما أنت قلت إن عندكم حالات استكشاف كتير أو تحري أيوة.
للأماكن استكشاف إيه نعم.
بنزل المنطقه بنفسي تمام.
بنزل المنطقه بنفسي جميل.
وبشوف الكلام ده بارك الله فيك اتفضل.
شيخنا الكريم في آخر الحلقة كلمة توجهها للشباب الذين أهملوا العمل التطوعي أقول لهم آه، قال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يغتله ولا يحقره وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة نحن إخوة يا إخواني واجب عليكم أن تقوموا بمثل هذه الأعمال التطوعية ستسألون عن نعمة الوقت أنت الذي تضيع وقتك أمام المسلسلات أو في المباريات أو أمام الأفلام ستسأل عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى استغل هذا الوقت في يعني حاجة أخيك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فأسأل الله أن يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة وأن ينفس عنا الكربات اللهم والهموم آمين. اللهم إنه آمين.
ولي ذلك أحسن الله إليك شيخنا عليه.
الكريم كريم بارك تحب الله.
تقول إيه في آخر الحلقة أمم، احب أ- بقول كلمه للشباب بس اتفضل.
يمكن انا شاب زيهم ف... فعاوز اقول لهم كلمه انت مثلا بالنسبه ككليه مثلا او الجامعه او او في اي حته مثلا شغال موظف او مثلا في... طالب في الكليه خلاص وفر بس ولو ساعه ساعة بس من وقتك لمدة أسبوع جرب أنا أنا مش بقول لك يعني انزل وتعب نفسك وبتاع لا جرب جرب حتى عبي حتى يعني انزل حتى عبي شوية الرز بس ده اللي طالبه منك وصدقني هتحس هتحس بالفرق بس جربه يعني حاول تجرب ما تبقاش قاعد واقف وماسك لا هعمل ايه انا انا هقعد اتعب نفسي وهتعب ومش عارف ايه لا.
وعايزين بقى نقول أنا ساعه واحده أنا الدلع على خير كفاعله الدلع يعني على خير إيه، كفاعله.
وتدعو إخوانك سواء طبعاً، كان أدعو إخواني اه كلهم إخوانك طبعاً.
المحيطين بيك في ال- في المجتمع اللي أنت عايش فيه عن طبعاً.
طريق الإنترنت الفيسبوك أي حاجة من الحاجات دي كلها طبعا وسائل كتير احنا منتشرة احنا لينا لينا كمان إيه نعم.
لينا نشاط في النت وكده عندنا جروبات جروبات في النت وال- تمام.
وبتزيد يوم عن يوم خلاص إيه نعم.
يمكن حتى في استفتاءات عملوها الجرايد المصريه ان الجروبات اللي احنا عاملينها دي مأثره في الشباب بدرجه بنسبه عاليه ما شاء الله صحيح بارك وبتزيد.
الله فيك احسن الله اليكم أنا- في نهايه هذه الحلقه لا يسعني ان اتواجد لك اخي الحبيب مهندس كريم على ربنا حسن قبولك ودعوه القناه بارك الله فيك آمين.
ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقكم الاخلاص والى آمين.
المزيد من التوفيق والنجاحات في آمين.
القادم باذن الله شكراً تعالى لكم.
كما ايضا اشكر شيخي الحبيب فضيله الشيخ محمد بسيوني جزاكم الله خيرا اتعبناك لما خطبت الجمعه جبتنا على طول لا.
نسال الله سبحانه وتعالى يجعل هذا عمل جزاء حسنات يا رب يا رب بارك الله فيك شيخنا الكريم بارك الله فيك احسن الله اليكم مشاهدينا الكرام ايضا لكم خالص الشكر والتقدير على حسن تواصلكم معنا وإلى الملتقى يوم الجمعة القادمة وقبل هذا التوقيت بساعة لكم تحيات عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب نراجع سنة أو صورة بين الكتاب هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب